مجموعة من الناس قد يكون بعض التلاميذ قد يكون هناك المريمات الأخريات فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر لقوا الحجر متدحرج قديس متى ومعلمنا مرقس يوصفوا لنا الحجر ده وقصة الحجر ان الحجر ده كان عظيما جدا وكانوا هم السؤال اللي شاغل بالهم من يدحرج لنا الحجر لكن لقوه دحرج فدخلنا ولم يجدنا جسد الرب يسوع شوفوا المقابله وجدنا الحجر مدحرجا ولم يجدنا جسد يسوع وجدنا ولم يجدنا لقوا ملقوش في نفس الوقت لقوا القبر الفارغ او القبر الفاضي وظل موضوع القبر الفارغ مصدر للقيامة من بين الأموات يشبع ويدي قوة كبيرة جدا للكنيسة على تاريخ مر عصرها القبر الفارغ بالرغم ان القبر الفارغ ده كان القبر الوحيد اللي عرف في تاريخ البشرية اللي وضعت عليه حراسة الحراسة اللي اتحطت وكأنهم كانوا يريدوا أن يمنعوا جسد ميت من أنه يتسلل خارج القبر أو كانوا يخشوا أن الميت يقوم أو أن الصامت اللي سكت يرجع ينطق مرة تانية أو أن القلب المطعون اللي توقف نبضه يرجع ينبض مرة أخرى عشان كده حطوا الحراسة وكأن الحراسة دي معناها ان اللي وضعوا الحراسة كانوا يتوقعون حدوث شيء بالرغم ان هم كانوا يعلموا يقينا انه مات بشهادة قائد حتى المئة والجند اللي طعنوه لكن كان عندهم كلمة أقلقتهم وخلتهم يدعوا الحراسة على القبر كلمة ثلاث أيام كلمة ثلاث أيام هم خدوا الكلمة بتاعت السيد المسيح اللي قالها لهم في مرة انقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيمه ما قالش أبنيه قال أقيمه تعبير المسيح كان دقيق جدا انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أقيموا والتعبير الثاني اللي قاله المسيح كما كان يونان في جوف الحوت ثلاث أيام وثلاث ليالي هكذا أيضا يكون ابن الإنسان في بطن الأرض رقم ثلاثة ده خلى رؤساء الكهنة يروحوا يطلبوا من بيلاطس أن يحط حراسة على القبر يدعو حراسة على القبر لأن لمدة ثلاث أيام لأن ثلاث أيام دي كان ليها وقع عندهم مش بس بكلام المسيح لكن بحسب الكلام اللي مكتوب عنهم في العهد القديم تلاحظوا ان في حوادث كتيرة جدا ارتبطت برقم ثلاث ايام يعني ابراهيم لما خد اسحاق يقدمه ذبيحه يقول وفي اليوم الثالث رجع اسحاق ايه حي موسى لما في الضربات العشرة ضرب أرض مصر كلها بظلام تام ضربة الظلام دي استمرت كم يوم ثلاث أيام بالظبط زي اللي المسيح قعدهم في القبر لما خرج الشعب في برية سينا وجه ربنا يديهم الوصايا قال لموسى تعبير عجيب جدا قال له قدس الشعب قدس الشعب بمعنى حميهم ون- ونضفهم وخليهم يستعدوا لاني بعد ثلاث ايام اتراءى امام عيون جميع الشعب يعني بعد ثلاث ايام هيشوفوني كل ده بيتكلم عن قيامة المسيح بعد ثلاث ايام اليوم الثالث باستمرار في العهد القديم كان موضوع تربص وانتظار وكان يتعمل له ألف حساب لأن معروف إن في اليوم الثالث الله يصنع شيء عجيب بأن الله يظهر أو الله ينهي الظلام أو إن الله يرجع إسحاق حي عشان كده ارتبط في ذهنهم اليوم الثالث بأن هيحصل حاجة فطلبوا حراسة القبر حتى اليوم الثالث ده مين اللي تربص لليوم الثالث ده أعداء المسيح بينما تلاميذه كانوا غير متوقعين بالمرة انه ممكن ان هو يقوم بل حتى هنشوف موقفهم لما استخب- استقبلوا خبر القيامه تلاميذه واللي حبوه ما خطرش على بالهم ابدا موضوع الثلاث ايام ده حتى ان المريمات رايحين في اليوم الثالث يحنطوا مش رايحين يستقبلوا قيامه فلما لقوا القبر فارغ يقول وفيما هن محتارات في ذلك اذ رجلان وقف بهن بثياب براقه رجلان الرجلان دول هما الملكين والثياب البراقة دي رمز للمجد بتاع القيامة أو للطبيعة الممجدة وإذ كنا خائفات ومنكسات وجوههن إلى الأرض قال لهن لماذا تطلبن الحي بين الأموات هم خايفين ومنكسين الرأس وبصين للأرض وتنكسة الرأس دي أو إن واحد حاطط وشه في الأرض إما دلالة على حزن شديد أو على خوف مش عايز يبص يشوف المنظر أو على خيبة أمل ويأس وعدم رجاء عشان كده حاطط وشه في الأرض واحد مكسوف الحاجة العجيبة إن الإنسان تملي لما يخاف أو ييأس أو يحتار أو يحزن يبص للإيه؟ للأرض. مع إنه المفروض إنه ما يبصش للأرض. المفروض إنه يبص للسماء. فألهم الملائكة لماذا تطلبن الحي من بين الأموات؟ كلمة الحي دي على فكرة لقب ما بيتقالش إلا على ربنا فقط. عشان تعرفوا الدليل على كده لو طلعنا مع بعض سفر يشوع بن نون الإصحاح الثالث يشوع ابن نون الإصحاح الثالث عدد عشرة صفحة 340 ثم قال يشوع بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم وطردا يطرد من أمامكم الكنعانيين تعلمون أن الله الحي إذا كلمة الحي دي صفة الله أو لقب الله. بردك في سفر القضاة اللي هو بعد يشوع على طول الإصحاح الثامن عدد 19 قضاة 8 عدد 19 صفحة صفحة 394 فقال هم اخوتي بنو امي حي هو الرب طبعا تعرفوا ايضا ان التعبير ده استخدمه انبياء كتير زي مين ايليا حي هو الرب الذي انا واقف امامه ان الحياه دي صفه الله فقط نطلع بردك من سفر دانيال الاصحاح الرابع عدد 34 صفحة 1270 يقولوا عند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور يعني حتى نبوخذ نصر الإنسان الأممي وصف ربنا هنا بأنه إيه الحي إلى الأبد فكلمة الحي إشارة مطلقة إلى الله والملائكة قالوا لها قالوا لهم لماذا تطلبن الحي بين الأموات ليه بتبحثوا عن حي في القبور ما احنا ساعات ندور على الله وسط الاموات او نطلبه من اجل الامور اللي ميته او الامور اللي بتموت وتموت ده سؤال بيساله لنا لماذا تطلبنا الحي بين الاموات ساعات كتيرة بندور على ربنا واحنا حاسين ان ربنا بالنسبة لنا اله ميت اله ما بيتجاوبش معنا ما بيسمعناش ما بيديناش اللي احنا عايزينه لا يتجاوب ولا يتفاعل وان طلبناه فاحنا بنطلبه من اجل امور ميتة من اجل امور ارضية زمنية هتتغير وتتبدل وتنتهي في وقت من الاوقات فاحنا ان حاسين ان ربنا ده اله صامت بالنسبه لنا وكانه ميت ما هواش حي بيتفاعل ويتجاوب معانا او لو طلبناه بنطلبه من اجل حاجات ميته بتفنى وبتزول عشان كده توبيخ الملائكه لماذا تطلبنا الحي بين الأموات بتدوروا على الحي بين الأموات يعني واحد مثلا بيقرا الإنجيل لكن الإنجيل بالنسبة له قصة تاريخية أو كتاب أدبي أو تسلية للمعرفة لكن الإنجيل مش قوة حياة بالنسبة له مش اختبار هو بيعيش بيه او واحد بيروح للكنيسة او عشان يعيد الاعياد الاعياد دي بالنسبة له حفل تذكاري لكن الكنيسة بالنسبة له مش قوة حياة اهو ده ربنا بيقول له كده يسوع ليس بين الاموات هو حي يعمل ويعمل بقوة وقوته قوة مختبرة تقدر تختبرها تقدر تحس بانه اله حي ما هواش شيء لا يتحرك او لا يتفاعل مع الانسان لماذا تطلبنا الحي بين الاموات ليس هو ها هنا لكنه قام ليس هو ها هنا لكنه قام اللي فينا بيروح المدافن يبص يلاقوا الناس بتعمل حاجة عجيبة خالص حط لوحة رخام كده جميلة ويقول لك هنا يرقد فلان الفلاني يعني هو ده مكانه اللي لسه فيه في الآخر الملاك بيقول لهم عكس كده اللي كان بيرقد هنا ليس هو ها هنا مش لانهم نقلوه في قبر تاني ولكن يصر انه يوضح ولكنه ايه قام مش لان جسده اتنقل في قبر تاني ولكنه قام ليس هو ها هنا اللي بيدور على المسيح كإله ميت أو من أجل الأمور الميتة يقول له ليس هو ها هنا مش هتلاقيه لكنه قام اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل طبعا المسيح كان ثلاث مرات قبل كده وهو في الطريق من الجليل لأورشليم يوضح للتلاميذ والناس اللي معاه ان ابن الانسان يسلم لايدي رؤساء الكهنه ورؤساء الكهنه هيسلموه ليد الامم يجلدونه ويدفلون عليه ويصلبونه وفي اليوم الثالث يقوم ثلاث مرات المسيح كان بيتكلم ويوضح هذه الحقيقه هم سمعوا الكلام ده قبل كده كتير لكن محدش فهمه ولا انتبه اليه عشان كده الملاك بيوبخ ويقول اذكرنا كيف كلمكن شوفوا حتى التعبير اذكرنا مش ماذا كلمكن او بماذا كلمكن اذكرنا ايه كيف كلمكن مش تفتكروا بس قال لكم ايه لكن افتكروا الطريقه اللي اتكلم بيها لانه كان بيحط جواكم موته وقيامته بس الناس ما خدتش بالها ما اهتمتش ما ركزتش في اللي هو بيقوله قائلا انه ينبغي ان يسلم ابن الانسان في ايدي اناس خطاه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم الملاك فكرهم بالكلام فتذكرنا كلامه افتكروا فعلا ده المسيح قال كده تذكرنا كلامه وقفة مهمة جدا ينبغي ان احنا نقف عنها لان يمكن سمعنا الكلام ده قبل كده لكن ما اهتمناش بيه سمعنا وعظات كتيرة او كلام كتير وفوتناه لكن تأكدوا ان كل كلمة اتقالت ليها وضعها وليها مكانتها بس احنا اللي ما اهتمناش ساعات الناس تقول سمعنا الكلام ده قبل كده عشرين مرة عايزين كلام جديد عايزين مواضيع جديدة ده احنا عارفينه وحفظناه اه عارفينه وحفظناه لكن ما عشناهوش ما اختبرناهوش ما صدقناهوش ينقصنا ان احنا نحيا ونعيش بيه عشان كده تذكرنا كلامه افتكروا بقى كل كلمة سمعتوها علشان تعيشوها فتذكرنا كلامه ورجعنا من القبر واخبرنا الاحد عشر وجميع الباقين بهذا كله وخرجت المريمات كأول مبشرات للقيامة هل دي كانت مكافأة ليهم بأن هم اللي كانوا فضلوا قريبين من المسيح في آلامه ان هم يكونوا اول المبشرات بالقيامة بتاعة السيد او ان المرأة اللي دخلت الموت الى العالم المسيح رد لها كرامتها بانها تكون اول مبشره بدخول الحياه للخليقه الجديده زي ما كانوا بيمثلوا ان هم اصدق ما يكون في مشاعرهم في الفرح وايضا اصدق ما يكون في مشاعرهم في الحزن كانوا هم المستحقين ان هم يخرجوا بهذه البشاره فالمرأة هنا أخذت نصيبها وتمجيدها في عملها وفي دورها كمناداة للحياة بعد ما كانت هي اللي السبب اللي دخلت بواسطته الغواية والموت دخل إلى العالم فكان من حقها أن نتبشر أن نسل المرأة سحق رأس الحية وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل بيذكر أسامي بعض المريمات اللي اشتركوا وهتلاحظوا ان كل البشاير الاربعة اجمعت ان اول واحدة هي مريم المجدلية لانها هي اللي اختبرت ايضا ربنا اللي قام فيها واختبرت موضوع القيامة من أول ما المسيح أخرج منها السبعة شياطين. قالوا الكلام ده للرسل فتراءى كلامهن كالهذيان ولم يصدقوهن. لأن معروف إن المرأة انفعالية في عواطفها فالرسل قالوا دول بيخرفوا من شدة تعلق الهذيان لما يبقى الواحد عنده حمى درجة حرارة شديدة يبتدي يخطرف أو يخرف فهم حسوا كده يعني إن هم من شدة تعلقهم بالمسيح وارتباط عواطفهم بالمسيح إن هم ابتدوا يخرفوا وإن هم اتهيأ لهم إن المسيح قام فما صدقهمش لكن في واحد اتحرك فقام بطرس وركض الى القبر فانحنى ونظر الاكفان موضوعه وحدها فمدى فمضى متعجبا في نفسه مما كان وهنا معلمنا لوقا بيركز على بطرس يا ترى ايه العوامل اللي خلت بطرس يجري ناحيه القبر هل هو كان مجرد اندفاع بحسب طبيعته المندفعه باستمرار في الكلام وفي كل شيء او هو اشتياق كان داخل بطرس موجود بشده ان فعلا يسمع هذه الحقيقه ان ربنا قام او ان هو كان رغبه في بطرس انه يخرج من الحاله اللي وصل اليها من الياس والحزن والبكاء المر فكانه كان متلهف على خبر يطلعه من الحاله اللي وصل ليها او ان كان في جواه فعلا رغبه حقيقيه في انه يقابل المسيح علشان يصلح الموقف بينه وبين المسيح بطرس قام واتحرك ناحيه القبر صحيح يوحنا في انجيله بيتكلم عن ان مش بطرس راح لوحده ولكن يوحنا وبطرس هما الاثنين راحوا مع بعض لكن الملفت للنظر ان الاكفان موضوعه وحدها والعلامة دي ذكرت من أجل عدة حقائق. الأكفان موضوعة وحدها أو زي ما يوحنا قال ملفوفة. ملفوفة يعني إيه؟ يعني لا مش مطبقة. ملفوفة يعني كأن الجسد بتاع المسيح انسحب من جواها وظلت هي في لفتها في الطيات بتاعتها. مش مطبقة نايمة على بعض لا دي ملفوفة وكأن الجسد انسحب منها فكان منظرها أثار التعجب جدا جوه بطرس لأن معروف أن هذه الأكفان كان موضوع عليها كمية من المر ومن الحنوط تكفي للصق الأكفان في الجسد لا يقدر حد يفكها ولا يقدر حد يشد الجسد منها فموضوع السرقة اللي طلعوه رؤساء الكهنة على سرقة جسد المسيح الأكفان الملفوفة والموضوعة والموجودة في القبر بتلغيه تماما لأن السرقة دي مين اللي هيعملها أو هيقوم بيها حاجة من الاتنين إما التلاميذ والتلاميذ اللي بيحبوا معلمهم مش ممكن يسرقوا جسد عريان اكراما للجسد ده مش ممكن ياخدوه وهو عريان هياخدوه باللفايف بتاعته زائد ان الاكفان ملتصقه جدا بالجسد هيطلعوا الجسد منها ازاي او ان اللي هيسرقوا الجسد دول مجموعه حراميه اللي هم بينقشوا القبور والحراميه اللي بتروح تسرق القبور مش هتسرق اجساد مش زي دلوقتي بيسرقوا الاجساد عشان يشرحوها اللي هيروح يسرق جسد زمان كان هيسرقه علشان الكفن لان الكفن ده من كتان وكتان نقي وغالي طب اذا كان عايز يسرق كان سرق الاكفان وما سرقش الجسد عشان كده ظلت هذه العبارة مصدر تعجب ان الاكفان موضوع موضوعة لوحديها وليس فيها الجسد ولكن الجسد انسل منها وخرج منها وهنا لفتة جميلة جدا ان جسد القيامة لا يحتاج الى لباس مش محتاج انه يتكسي عارفين العري الانسان خص بيه امتى بالخطية لكن جسد القيامة ليس فيه خطيه عشان كده قيامة المسيح كانت هي الحقيقة المحورية بتاعت المسيحية كلها. كل الأديان اللي ظهرت صحيح حطت نظم أدبية وأخلاقية ومفاهيم لكن مفيش دين قدر يوصل إلى حقيقة القيامة إطلاقا. إن القيامة معناها حياة جديدة، انهزام للموت، بقى في معنى للوجود وللحياة الناس اللي فاقدة معنى حياتها وبتسأل نفسها هل الحياة اللي احنا بنعيشها دي تستحق ان نحياها الاحباطات اللي بيلاقيها الانسان والاحزان والفشل والاتعاب والالم والضعف لما بتكتر في حياة الانسان الانسان يقول ايه العيشة دي هل الحياة دي نستحق تستحق ان الانسان يحياها الحياة ما تتفهمش الا من خلال معنى القيامة عشان كده يقول الرسول عن القيامة ان المسيح ابطل الموت وانار الحياة والخلود المسيح ابطل الموت ونور معنى الوجود ونور معنى الوجود من خلال الخلود أبطل الموت وأنار الحياة والخلود. القيامة الحقيقة اللي بين اللي مبنية عليها كل المسيحية. لما نقرا في سفر أعمال الرسل الكرازة كانت كلها منصبة على موت المسيح وقيامته. لا يمكن استغناء عن جزء من الجزئين دول. المسيحية ما هياش مبدأ فلسفي ولا مبدأ أخلاقي ولا مبدا نظامي ولا هو عشان ينظم الحياه في الدنيا والحياه في الاخره المسيحيه قايمه على موت المسيح وقيامته دي ملخص المسيحيه كلها المسيح مات عنا وقام فينا برغم ان التلاميذ مروا بعده مراحل في استقبالهم لحدث القيامه زي ما هتظهر الاحداث بعد كده اول انعكاس لخبر القيامه قالوا ده مستحيل مش ممكن ده يكون موجود مش ممكن ده يكون حصل لم يصدقوا كلامهن تاني حاجة الموقف زي بطرس صار موقف تحير اه انا شايف احداث قدامي لكن مش عارف اترجمها فبقى موضوع تحير انا محتار مش عارف افسر الاحداث دي ومعناها ايه القبر الفارغ والرؤى والإعلانات اتنقل من المستحيل إلى الحيرة أو التحير انتقلوا لمرحلة تانية بعد كده مش ممكن نقبل القيامة دي إلا لما نتقابل معاه شخصيا زي توما ما كنتش أحط إيدي في أثر المسامير وفي الطعنة مش هصدق أتقابل معاه شخصيا بعد كده المرحلة اتطورت طبعا إلى تسليم الحياة للمسيح القائم بل تكريس الحياة كلها لخدمة هذا المسيح القائم ده اللي بتبتدي احداث القيامه وتعاملات المسيح بتعلنه لنا واحده واحده واللي نبتدي نتلامس معاها في كل مره من المرات القادمه. 13 لوقا 24 من عدد 13 وإذ اثنان منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة اسمها عمواس وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما ولكن امسكت اعينهما عن معرفته فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وانتما ماشيان عابسين فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام فقال لهما وما هي فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان انسانا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب كيف اسلمه رؤساء الكهنه وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك بل بعض النساء منا حيرنا إذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده أتينا قائلات أنهن رأينا منظر ملائكة قالوا أنه حي ومضى قوم من الذين معنا إلى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء واما هو فلم يروه فقال لهما ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده ثم ابتدا من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهما الامور المختصه به في جميع الكتب ثم اقتربوا الى القريه التي كان منطلقين اليها وهو تظاهر كانه منطلق الى مكان ابعد فالزماه قائلين امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار فدخل ليمكث معهما فلما اتكا معهما اخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض الم يكن قلبنا ملتهبا فينا اذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب فقام في تلك الساعه ورجع الى اورشليم ووجد الاحدى عشر مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقه وظهر لسمعان واما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز والمجد لله دائما ابديا امين كان موت السيد المسيح بالنسبه للتلاميذ بالرغم من كل التنبيهات والاشارات اللي قالها المسيح مسبقا عن موته وألامه وان هو وضح ليهم بواضح العبارة او بصريح العبارة انه هيموت ويقوم لكن بالرغم من التنبيهات والتوضيحات اللي قالها المسيح الا انه لما حدث موت السيد المسيح ودفنه في القبر كان الموضوع ده بالنسبة لهم كر- كارثة تقيلة جدا عليهم وما قدروش يخرجوا منها الا بصعوبة بالغة وبظهورات عديدة للمسيح القائم من بين الاموات لكن كون ان المسيح يموت قدامهم ده كان امر صعب جدا بالنسبة لهم لانهم وجدوا نفسهم بعد موت المسيح في عار بيحاصرهم اذا كان معلمهم اللي تبعوه وسابوا بيوتهم علشانه وسابوا مهنتهم علشانه وسافروا وراه المشاوير الطويلة واتعرفوا بين الجموع كلها ان هم تلاميذه ان هم اتباعه وفجأة ان هو يموت ويموت باشنع ميتة بميتة العار هم نفسهم اصبحوا في وضع عار ما هو معلمهم اللي تبعوه مصلوب والصليب صليب العار وميت وميت اشنع ميتة فكان كل الناس يبص لهم كده يعني وهم بصوا لنفسيهم بانهم مجرد ناس حمقى كانوا اغبياء استفادوا ايه من تبعيتهم للمسيح ايه اللي وصلوا له من خلال تعاليم المسيح اللي كانوا قاعدين يسمعوها او من خلال معجزات المسيح اللي كان بيعملها وهم كانوا مبهورين بيها الناس كلها بصت لهم بانهم ناس حمقى اغبياء تبعوا معلم والمعلم ده ضيع حياتهم وضيع مستقبلهم وسابهم متروكين في ذل وفي عار وفي خوف وفي فشل وفي احباط وفي حزن وفي يأس فما كانش قدامهم وفي نظرهم طريق يقدروا يعملوه بعد العار وخيبة الامل اللي هم اصيبوا بيها والاحباط والنظرة السخرية والتريقة من كل الناس اللي شافوهم قبل كده بيتبعوا المسيح غير ان هم يرجع كل واحد لبلده كل واحد يعيد لبيت يعود لبيته ويعود لمهنته اللي هجرها ويعود لحياته القديمة ويعودوا وهم منكسرين وهم في أشد اليأس وفي أشد الحزن للي حصل ليهم وأيضا لما أصاب معلمهم وبالتالي أصابهم وكان من ضمن اللي قرروا العودة وقرروا العودة بسرعة جدا الاتنين دول كانت بلدتهم اسمها عمواس وهي بلد بتقع في شمال غرب أورشليم بيوصفها معلمنا لوقا ويقول وإذ اثنان منهم كان منطلقين في ذلك اليوم في ذلك اليوم يقصد بيه يوم الحد يوم قيامة المسيح إلى قرية بعيدة عن أورشليم ستين غلوة اسمها عمواس كلمة عمواس معناها الأبار الحارة أو الحامية لأن كان بيبقى فيها أبيار كتيرة وفيها مياه سخنة جوفية حاليا بيسموها قرية الخمسة او قرية كولونيا موجودة شمال غرب اورشليم واذا كانت الغلوة حوالي تقريبا 185 متر فالستين غلوة يوصلوا حوالي سبعة ونص ميل تتمشي في ساعتين من اورشليم لعمواس ولحد دلوقتي في اثار موجودة في المكان دهوت ولكن هي للأسف كنيسة مهدمة اللي موجود بس من الكنيسة حضن الهيكل والمذبح وبيقال ان المذبح ده هو المائدة اللي السيد المسيح قعد معاها قعد عليها مع تلميذي عمواس وكسر الخبز قد يكون صح او قد يكون خطأ ما هو شيء مؤكد لكن في الاثار في اورشليم بتقول لنا عن كنيسة وعن مكان ان هذا المكان هو البيت اللي كان بتاع التلميذين اللي قعد فيه السيد المسيح معاهم هي مسافة مش بعيدة قوي سبع أميال ونص لكن الفكرة في التعبير اللي استخدمه معلمنا لوقا بيقول اثنان منهم كان منطلقين منطلقين يعني ايه ماشيين بسرعة وكأنهم عايزين يهربوا من أورشليم عايزين يبعدوا عن الذكريات الأليمة والأحداث الأليمة وعن المكان اللي ظهر فيه ذلهم وعارهم بأقصى درجة والمكان اللي فقدوا فيه السيد المسيح إلى قرية بعيدة عن أورشليم عايزين يبعدوا عن أورشليم وإذا كانت أورشليم دي بتمثل المدينة المقدسة أو الحياة المقدسة اللي بيننا وبين ربنا ساعات الواحد لما بيحبط في الحياة الروحية أو بييأس من الحياة الروحية بيحاول يبعد بسرعة بيغير اتجاهه بدل ما اتجاهه الكنيسة والله عايز يرجع بقى لنفسه ولبيته ولشغلته ولأصله ولحياته ولدنيته ولمجتمعه فهم بعدين عن اورشليم منطلقين ناحيه عمواس ناحيه الحياه القديمه الحياه الاولانيه اللي كانوا كل همهم فيها انهم يفضلوا مركزين على ذاتهم هياكلوا ايه ويشربوا ايه ويلبسوا ايه ويشتغلوا ايه ويربوا عيالهم ازاي ويعيشوا حياتهم ازاي صحيح بقالهم ثلاث سنين كانوا متخليين عن هذه الفكرة أو كان ليهم اهتمام آخر غطى على هذه الاهتمامات لكن الاهتمام الآخر ده بالنسبة لهم صار اهتمام محبط فابتدوا يرجعوا لاهتماماتهم ولحياتهم الأولى والعجيبة انهم كانوا راجعين مش يوم الجمعة ولا يوم السبت دول راجعين امتى يوم الحد يوم القيامة اليوم اللي كانوا ينبغي فيه ان هم يفرحوا ان هم يشوفوا ربنا فوقات كتيره بنفضل مستنيين مستنيين ونيجي عند اليوم اللي ينبغي ان احنا نفرح فيه ونكون يئسنا لاقصى درجه وضيعنا كل حاجه ورجعنا وبعدنا رجعنا لحياتنا الاولانيه واهتمامنا بالذات والبحث عن لذاتنا وعن اهتماماتنا في الوقت اللي كان ينبغي فيه ان هو ده كان يوم نهاية آلامنا وأتعبنا وأحزاننا وجهادنا وهو يوم فرحنا لكن النفس مش قادرة تستنى يأست مش قادرة تصبر المسيح كان منبههم من قبليها قال لهم بصبركم تقتنون أنفسكم من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص لكن هي دي مشكلة النفس اللي مش قادرة تستنى لكن مع هذا من حلاوة المسيح انه مش هيسيبهم وكان يتكلمان بعضهما مع بعض عدد 14 في اصحاح 24 انجيل معلمنا لوقا كان يتكلمان بعضهما مع بعض ايه رأيكم في التعبير ده التعبير ده لغويا ماشي ده هما اتنين كان المفروض يقول لي ايه كان يتكلم الواحد مع الاخر لكن ده بيقول كان يتكلم بعضهما بعضهما دي تدل على انهم جماعة كتير مع بعض برغم ان هما كانوا كلهم اتنين كان ممكن لوقا يقول كان يتكلم احدهما مع الاخر لكن ده دليل على الآراء الكتيرة والأفكار الكتيرة واليأس الكتير والإحباطات الكتيرة اللي كانت متزاحمة حتى إنهم يبدو وهم بيتكلموا مش كأنهم شخصين عارفين الواحد لما يبقى يعني في أفكار كتيرة عمال تدور في راسه فكرة يمين وفكرة شمال وفكرة فوق وفكرة تحت عمالة تشد في كل اتجاهات يتبان كده لما بيتكلم كأنه مش واحد بس اللي بيتكلم عشان يورينا مدى الحيرة والارتباك والحزن واليأس اللي كان فيها التلميذين دول وكان موضوع الحديث عن جميع هذه الحوادث حادثة إلقاء القبض على يسوع والمحاكمة والصليب والموت حادثة الزلزلة والظلمة اللي غطت على الأرض كلها فكان ده موضوع حديثهم وانشغالهم وفيما هما يتكلمان ويتحاوران مش مجرد ان هم بيعيدوا الكلام او بيعيدوا الاحداث لا ده كمان بيحاولوا يحللوا الاحداث وفي تحليلهم للاحداث كل واحد ليه وجهة نظر او وجهات نظر كتيرة مختلفة عن الاخر عشان كده نشأ حوار كل واحد عمال يحلل الحدث ويقول ايه اللي حصل ده وليه حصل وكل واحد ليه عدة وجهات نظر والسؤال اللي يحيرهم يا ترى اللي كنا معاه ده واللي كنا ماشيين وراه هو المسيح ولا مش هو المسيح هو المسيا ولا مش المسيا طب لو هو المسيا ليه ما انتصرش زي ما هيبينوا في كلامهم بعد كده ده احنا كنا نرجو ان هذا هو المزمع ان يفدي اسرائيل ليه ما صنعش الفداء وإن كان الفداء في ذهنهم حاجة معينة ما هوش الفداء الخلاصي لكن الفداء من عبودية الرومان ومن احتلال الرومان وإنشاء مملكة وإنه يقيم ويعيد مملكة داوود الساقطة وينشئ مجد إسرائيل الضائع هو ده كان ذهنهم عن الفداء لما هو ما عملش كده يبقى ازاي يبقى المسيح طب يا ترى احنا كنا مخدوعين فيه الفترة دي كلها؟ الله طب والمعجزات اللي كان بيعملها؟ والكلام اللي كان بيقوله؟ ده كان الحوار اللي بينهم والاختلاف في وجهات النظر اللي تمت بينهم وهم ماشيين. لكن التعبير الجميل اللي بيقوله معلمنا لوقا وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما هم مركزين الحوار على شخص غائب احبطوا فيه بينما هذا الشخص الغائب في نفس الوقت ايه حاضر حاضر بنفسه معاهم ومش حاضر وبس وماشي معاهم مشاركهم الطريق لما يبقى الانسان في حيره وفي ارتباك شديد وحاسس انه فقد المسيح ومش قادر يعرف هو فقد المسيح ليه وازاي وايه مصيره بينما في واقع الامر المسيح هو معاه المسيح ما فقدهوش هم كانوا بيظنوا ان موت المسيح والام المسيح بعدته عنهم فصلته عنهم لكن في واقع الامر ان موت المسيح وقيامه المسيح ما فصلتش المسيح عن التلاميذ بل بالعكس خلته قريب جدا معاهم بس لان الانسان بيفكر لوحده ومش مدرك حضور الله في حياته الانسان ما بيشعرش بالمسيح بالرغم ان المسيح موجود عشان كده في اوقات كتيرة بنقول لربنا انت سيدنا ليه وربنا مش موجود معانا بالرغم ان هو معانا اصل ما زلنا نعيش هذه المشكله حتى الان بالرغم ان المسيح قالها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر وكلمه المسيح لا يمكن انها تنقض او تتغير حتى بالرغم من وحشتنا انا معاكم يبقى معاكم لكن في اوقات كتيره نقعد نلف وندور حوالين نفسنا ونقول هو ربنا سيدنا ليه هو المسيح مش معانا ليه هو مش هو اللي مش معانا احنا اللي مش معاه احنا اللي مش معاه عشان كده في وسط القداس لما ابونا بيسال او بيعلق هذا التعبير الرب مع جميعكم دي حقيقه مش عطيه ده حقيقه الكاهن بيعلنها ان ربنا معاكم وبعد كده يسال اين هي هو معاكم طب انتوا دوركم ايه انتوا معاه ولا مش معاه اهو المسيح كان مع التلميذين لكن هم ما كانوش معاه اقترب يسوع نفسه وكان يمشي معهما في كل خطوه هو مرافق التلميذين ولكن امسكت اعينهما عن معرفته برغم ان هم شافوه لكن ما قدروش يعرفوه عشان كده معرفة المسيح شيء ورؤية المسيح شيء آخر. قد أرى المسيح مرارا كثيرا ويمكن كل يوم بشوف المسيح لكن للأسف ما بعرفوش. ساعات بقول نفسي أشوف المسيح لو كان بس المسيح يظهر لي لكان الواحد حياته تتغير هيتضح في النهاية ان انا بشوف المسيح مرارا كثيرا لكن للأسف ما بعرفوش امسكت عيناي عن معرفته الملاحظ ان السيد المسيح في موته الكل شافه رؤساء الكهنة وبيلاطس والمجدفين والمحبين والتلاميذ اللي كانوا مراقبين من بعيد والمريمات والجموع اللي كانت بتستهزأ بيه في موته على الصليب الكل شافه لكن في قيامته آه ما ظهرش إلا وما أعلنش ظهوره إلا لأشخاص معينين موته أعلن للكل لأن ده حبه موته ده كان من اجل حبه اعلن للجميع عشان محدش يقدر يقول ان المسيح ما ماتش علشاني لا الكل شاف اللي قبل واللي ما قبلش اللي مصدق واللي مش مصدق الكل شاف المسيح مصلوب لكن مش الكل شاف المسيح قائم وكان المسيح بيعلن قيامته لمن يريد ان يعلن له ذاته ولاشخاص معينين كانوا بيدوروا عليه يعني سواء مريم المجدليه ما قدرتش تعرف المسيح الا لما المسيح كشف لان في الاول شافته وظنته البستاني تلميذي عمواس مشيوا معاه وقعدوا معاه وكلوا معاه لكن في لحظه معينه اعلن ليهم عن نفسه تلاميذه هما بيصطادوا على بحيرة طبرية شافوا المسيح لكن ما عرفوش في الأول لغاية ما المسيح أعلن ليهم عن نفسه واضح أن المسيح يعلن نفسه لمن أراد هو أن يعلن له عن ذاته وإرادة المسيح أن يظهر ذاته لأناس معينين متوقفة على حاجات معينة في الناس دول. لكن بالنسبة للتلميذين دول لسه أعينهم ممسوكة عن معرفته. طبعا واضح إنهم ما قدروش يعرفوا المسيح بسبب مش ع... مش ضعف الإيمان بسبب إيه؟ عدم الإيمان أصلا. إنه هيتكلموا عنه إنه كان مجرد إنسان نبي عشان كده الكلمة اللي قالها المسيح لمريم أخت العاذر ألم أقل لك إن آمنت يحصل إيه؟ ترين مجد الله. في ارتباط وثيق بين الإيمان وبين الرؤية. بدون إيمان لا يمكن أن تكون رؤية. من غير ما الإنسان يآمن مش ممكن يشوف. وعشان الإنسان يؤمن في خطوات معينة المسيح بيقعد يجرجروا فيها ويشدوا فيها ويقويه فيها لحد ما يحصل إلى لحظة الإيمان فتنفتح عينيه فيشوف. فهنا أمسكت أعينهما عن معرفته. صحيح كان ايمانهم معدوم ما عندهمش يقين الايمان والتاكد من قيامه المسيح بالرغم ان المسيح تكلم عن قيامته قبل كده لكن اللي خلى ربنا يشتغل معاهم ان هم كانوا مشغولين بيه كانوا مهتمين بيه ما حاولوش يهربوا من يأسهم وأحزانهم بأنهم يتناسوا الموضوع لكن ظلوا مشغولين بموضوع المسيح صحيح انشغالهم في شيء خاطئ نتيجة عدم الإيمان لكن يكفي المسيح أن الإنسان يكون مشغول بيه وهو يتولى تصحيح الطريق وإصلاح كل شيء فقال لهم لهما ما هذا الكلام اللذان تتطارحان به وانتما ماشيان عابسين تتطارحان يعني كل واحد عمال يرمي فكرة كده ويرمي كلمة يمين وشمال وكأن المسيح حاسس باللي هم بيقولوه لأن زي ما قلنا إن موت المسيح ما فصلهوش عن التلاميذ وعن احساسات التلاميذ وافكار التلاميذ بل بالعكس هيوريهم ان موته ده كان ضروره حتميه لكي ما يقترب منهم هم كانوا لحد دلوقتي شايفين ان موته ده شيء ملوش لازمه وشيء غير متوقع وشيء مرفوض ومش عايزينه لكن هتبص تلاقوا الانسان اللي مشغول بربنا وربنا موضع اهتمامه حتى لو كان اهتمام يشوبه بعض الخطأ ربنا بيرافقه بيمشي معاه بنفسه ويلهب قلبه زي ما عمل معاهم ويبتدي يكشف ليهم اسرار انجيله لان ابتدى يوضح لهم حاجات من موسى والانبياء وبعدين في الاخر خالص يعلن له قيامته فتنفتح بصيرة الإنسان ويعرفه ويفرح به فرح لا ينطق به ومجيد. ده الإنسان اللي مشغول بربنا. عشان كده أهم شيء عشان تعرفوا ربنا بيعلن نفسه لمين وما بيعلنش نفسه لمين. بيعلن نفسه للإنسان اللي مشغول بيه. ما توقعش أبدا إنسان الله ده بالنسبة له حاجة يعني على الجنب كده غير محورية حاجة كم مهمل أو حاجة للتسلية أو حاجة لوقتها أو وقت ما يجي لي مزاج أبقى أصلي ولا أحضر اجتماع ولا أروح إنجيل ولا بعد ما أخلص مشاويري واهتماماتي إن اتبقى فيا نفس أبقى أدور على ربنا ما يفتكرش الإنسان ده أبدا إنه هيشوف حاجة أو هيصل إلى حاجة لكن الإنسان اللي مشغول بربنا هيتمتع بأن ربنا يرافقه يمشي معاه بنفسه ويشرح له ويوضح له ويفهم له ويكشف له ويعلن ليه فيقدر يصل الى الفرح العظيم زي ما الاتنين دول اتنقلوا من عمق اليأس والحزن والإحباط إلى قمة الفرح. بيقول لهم مالكم ماشيين عابسين العبوسة باينة من وشهم المكشر والمنكس في الرأس من أسلوب كلامهم الحزين اليائس وكأن ربنا بيقترب من كل واحد منا بيقول لك أنت ماشي كده في السكة وأنت مبوز ليه؟ مالك ماشي عابس كل واحد ماشي في طريق حياته وهو مبوز محبط يائس حيران مش عارف علامات وشه بتدل بكده واسلوب كلامه بيدل بكده اه ما اصل انا كل ما هركز على المشاكل المحيطه بيا وعلى الاحباطات اللي انا بلاقيها في الحياه وافضل شايف باستمرار قدامي الامال بتاعتي المحطمه وخططي اللي احبطت كلها وفشلت مش هيبقى قدامي في الحياه غير كده البيبي في حياته اول ما بيجري تبص تلاقوا ضحكته جميله جدا وبسيطه ورائعه ولما يضحك يضحك من قلبه ويكهكه بعد شوية كده لما يكبر في سن المراهقة بيضحك بردك بس ضحكته بتفقد النقاوة والبساطة ضحكته بيبقى فيها خبث وشهوة يكبر الإنسان ويبقى شاب أو يتخطى مرحلة الشباب بشوية يكون طبعا صدم في الحياة كويس قوي وأحبط كثيرا و... ولقى فشل كتير و... سواء في حاجات صح أو في حاجات غلط لكن شال الهموم فتبتدي الابتسامة تقل على ما يعجز بقى يكون مش بس الإحباطات بقى يكون المرض والألم والتعب والعجز والوجع إنسان ماشي في طريق الحياة عابس محبط من كتر اللي شايله لانه مركز على الاحباط والفشل والياس المسيح مش واضح غير مرئي في حياته عشان كده هو مش شايف غير الامه وفشله احباطاته ياسه وعجزه بيقولوا ان المسيح هو اللي مات لكن في واقع الامر مش المسيح اللي مات المسيح حي وماشي معاهم ده هم اللي ماشيين وهم اموات هم اللي ميتين مش المسيح اللي مات هم اموات سائرين في طريق الحياه بعبوسه وبحزن وبياس فلما سمعوا السؤال ده يعني يمكن لوقا كتب باسلوب مؤدب شويه لكن انا يتهيألي انهم اتغاظوا منه يعني انت ايه اللي دخلك في الحديث معاه ده فهو قالها له باسلوب كده يعني فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل انت متغرب وحدك يعني ما يكونش انت الغريب الوحيد اللي في اورشليم اللي ما سمعش حاجه عن الاحداث اللي حصلت ده الحدث بتاع الصلب بتاع المسيح ده يعني مش هز اورشليم ده هز المنطقة كلها هز العالم كله انت يعني جاي من كوكب اخر تستعبط علينا ده جاب احدهما الذي اسمه كليوباس طبعا كليوباس ما كانش من ال 12 رسول لكن كان احد السبعين رسولا ولوقا هنا بيذكر اسم هذا الشاهد وقد يكون التلميذ الآخر هو لوقا نفسه لأنه إذا كان ذكر اسم فأكيد كان هيذكر الاسم الثاني مش ه... فيش حاجة هتمنعه من إنه يذكر الاسم الثاني إلا إذا كان هذا الثاني هو شخصيا زي يوحنا لما جه كتب عن نفسه ما ذكرش اسمه لكن كان بيكتب التعبير التلميذ الذي كان يسوع يحبه فغالبا كانوا هم دول لوقا ولوقا بردك ما كانش من ال 12 تلميذ لكن لوقا كان احد السبعين رسول فسأله قال له كده هل أنت متغرب وحدك في أورشليم ولم تعلم الأمور التي حدثت فيها في هذه الأيام أنت غريب حتى لو كنت غريب يا أخي ده الخبر اتنشر بين كل الناس وكل الناس شافته وكل الناس حست بيه خبر محاكمة المسيح اللي هيوصفه له دلوقتي وبعدين خبر موته وخبر الظلمة اللي حصلت على الأرض لمدة ثلاث ساعات وخبر الزلزلة اللي كسرت الصخور واللي فتحت القبور تاني مش حاسس بحاجة خالص هو فعلا المسيح بالرغم من ان كنت كل الامور تمت فيه لكن هو كان غريب على هذه الايه الارض لانه مره قال لهم انتم من اسفل اما انا فمين من فوق الامور اللي حدثت دي ما كانتش امور بسيطه او هينه لكن امور سمعت في العالم كله لان امور صلب المسيح كخبر وصل الى اقطار المسكونه كلها فقال لهما وما هي ايه هي الاحداث اللي تقصدوها وبيظهر المسيح نفسه بانه يعني مش عارف هم فقدوا كل رجاء في موت المسيح بموت المسيح كان انتهى كل لي كل امل وكل رجاء ليهم وما قدروش يفهموا ان موت المسيح ده هو اعظم رجاء ليهم هم افتكروا موت المسيح ده نهايه الرجاء والامال بينما موت المسيح ده كان ايه الرجاء نفسه بل اعظم رجاء اعظم رجاء مقدم ليهم موته فقال لهما وما هي فقال المختص بيسوع الناصري وده صار لقب المسيح يسوع الذي من الناصره ناصره الجليل وكأن الاسم ده اتلزق في المسيح لأن زي ما قلت لكم كلمة ناصري بالعبرية معناها إيه؟ نظر نظر يعني غصن كلمة نظر معناها إيه؟ غصن وكانت النبوات في أشعية وفي أرمية وفي حسقيال بتتكلم عن هذا هو الرب الذي يدعون اسمه الغصن الرب برنا الذي كان انسانا نبيا بالرغم ان المسيح عاش معاهم فتره كبيره لكن ما زال في نظرهم ان المسيح ده مجرد ايه انسان ونبي بس يعني اكتر من الانسان والنبي بشويه لانه مقتدر في الفعل والقول في الفعل يعني في المعجزات والقول يعني في التعليم انسان قادر على صنع المستحيل وفي نفس الوقت يتكلم بكلام قوي جدا للغايه وكلمته زي ما كان بيشوفوها ان الناس كانت بتتعجب من المسيح انه ما بيتكلمش ليس كالكتبه والفريسين ولكن يتكلم ويعلم بايه بسلطان كلمته ليها قوه ليها سلطان مقتدرا في القول والفعل امام الله وجميع الشعب هم قالوا له اتنينات اتنينات انسان ونبي ادي اول اتنين مقتدر في القول والفعل ادي تاني اتنين امام الله والشعب ادي تالت اتنين انتوا عارفين كلمة اتنين معناها ايه الشهادة ان الشهادة تكون على فم اتنين يعني مشهود ليه وشهاد الشهادة ليه كمان كانت عند الصليب يعني أعداؤه اللي استهزأوا بيه شهدوا ليه خلص آخرين يعني فعلا خلص إيه ناس اعترفوا وشهدوا بكده إنه خلص آخرين لكن جه عند نفسه وما قدرش يخلصها برغم ان هو مش ما قدرش هو ما ارادش ان يخلصها لكن مش ما قدرش انه يخلصها مش عايز لان ليه اراده اخرى كيف اسلمه رؤساء الكهنه وحكامنا رؤساء الكهنه حنان وقيافه والحكام بيلاطس وهيرودس لقضاء الموت وصلبوه حقيقة الصلب زي حقيقة الموت الواضحة ونحن كنا نرجو أنها أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل كنا نرجو كان عليه كل رجائنا وحطينا فيه كل املنا لان مش ممكن كنا هنلاقي شخصية تانية زيه كده مقتدر في اعماله وفي اقواله فحطينا عليه كل الامال بتاعتنا ان هو يصنع لينا الخلاص ويعيد مجد اسرائيل بس كان كل املهم ورجائهم على خلاص الايه الجسد مش على خلاص الروح والنفس ولكن مع هذا كله تحت كلمة ولكن دي حطوا ألف خط كان رجاء شديد جدا جدا وثقة مطلقة في المسيح لكن كلمة لكن دي أدت إيه؟ كل شيء لكن كل ده ضاع وفي لحظة وبسرعة فاصبح الرجاء مائت ومش بس الرجاء مائت والامل محبط لكن ايضا الحياة فقدت معناها هنعيش ليه بعد كده اذا كان كل اللي حطينا فيه املنا ورجائنا انتهى ايه معنى الحياة وايه معنى الوجود كأن فعلا هم نطقوا بالصواب لأن مفيش معنى للحياة ولا معنى للوجود إلا بيسوع وفي يسوع دي حقيقة مؤكدة لكل إنسان إن كل إنسان مش شايف المسيح في حياته هو فاقد معنى الحياة حتى لو كان بيتشيك وبيلبس كرافتة وشكله حلو وعنده عربية وعنده معرفش إيه حتى لو بيشخط وبينطر وبيمزك نفسه وبيتمتع حتى لو كان كل ده عنده لكن مش شايف المسيح في حياته الانسان ده فاقد معنى الحياه لك اسم انك حي وانت ميت مهما وصلت من عظمه ومن مركز وحققت واخدت سواء بالذوق او بالعافيه او بالصح او بالغلط لكن ما انت شايف المسيح فانت فاقد معنى الحياه لكن في القيامة أن المسيح بيعيد لنا معنى الحياة بيخلينا نشوفه مرة تانية فلما نشوفه نستعيد معنى الحياة ومعنى الوجود أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم ولكن مع هذا كل اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك بقاله ثلاثة أيام من وقت ما حصل هذا الموضوع ثلاثة أيام رجعنا مفقود صحيح احنا كنا بن حاليا بنسميه يوم السبت سبت الفرح وسبت النور لانبثاق النور اللي بيطلع في القدس في اليوم ده هو فيه لكن كان السبت ده بالنسبة للتلاميذ وللمريمات هو سبت الايه حزن فقدان الرجاء السبت الحزين منا يعني من المجموعة بتاعتنا اللي تبعته من الجليل حيرننا إذ كنا باكرا عند القبر سببوا لنا حيرة وارتباك لأنهم راحوا ولقوا القبر فارغ وبعد ما لقوا القبر فارغ رجعوا وقالوا لنا انهم شافوا منظر ملائكة في الاول فكرة القيامة كانت مستحيلة وبعدين نزلت شوية من المستحيل الى الحيرة الى ان الانسان بقى محتار يا ترى المسيح قام ولا لا لكن لسه ما وصلوش للتصديق عشان كده قالوا حيرنا اذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدنا جسده اتينا قائلات انهن راينا منظر ملائكه قالوا انه حي ده كلام الملائكه قالوا ان هو حي لكن العباره الحزينه ومضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء صحيح لقوا القبر فاضي لكن الحزن الشديد واما هو فلم يروه لكن ما شافوش المسيح ما زلنا في مرحلة الاستحالة وبعدين الحيرة لكن ما فيش تصديق وما فيش تصديق لأنهم ما شافوش أما هم فلم يروه حدد كده وهم قالوا كل اللي جواهم والمسيح ساكت ايه رد فعل المسيح على الكلام ده هو ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله هل كان القديس لوقا من بلدة عمواس لا عمواس دي مش الاصل بتاعه لكن قد يكون سكن هناك بيته هناك يعني هل الذي يجعل الانسان في دائره الاحباط واحد ان يفكر الانسان في غدا ام لا عدم الرضا عن واقعه كيف يتخلص الانسان من الياس والاحباط لا هو اللي بيخلي الانسان في احباط دي عوامل مساعده انه باستمرار بيبص لبكره وعنده رغبات كتيره جدا عن بكرة لكن الواقع بتاعه بيقول له انك ما عندكش حاجة ومش هتقدر تعمل حاجة فعنده حاجات كتيرة عايزها وحاسس انه مش هيقدر يطولها ده اول حاجة تعمل الإحباط, الاحباط تاني حاجة تجارب الماضي او فشل الماضي ومرارة الواقع الحاضر دي عوامل مساعدة بتساعد على الاحباط لكن السبب الرئيسي في الإحباط هو فقدان رؤية المسيح في حياة الإنسان. ليه؟ لأن الإنسان بيفضل باصص للعوامل دهيت باصص للمشاكل، باصص للرغبات، باصص للتطلعات، باصص للخطايا. والحاجات دي حجبت نظره عن المسيح. فبقى هو في مواجهة ما بينه وبين الحاجات دهيت. والحاجات دي تقيلة جدا عليه. الخطية قوية وطرحت كثيرين قتلى وكل قتلها أقوياء. والرغبة والتطلعات شديدة جدا وبتجرجر الإنسان والإنسان مش حاسس إنه مش قادر يعمل حاجة فبيزداد إحباط. لأن هو لوحده في مواجهة الماضي والحاضر والمستقبل. فحجب الماضي والحاضر والمستقبل عينيه عن المسيح دي الغلط لكن الصح عشان الانسان يتخلص من كل ده انه بدل ما بيخلي الماضي والحاضر والمستقبل بينه وبين المسيح حط المسيح بينك وبين الماضي بينك وبين الحاضر بينك وبين المستقبل تقول لي الكلام ده ازاي هقول لك ما هو المسيح ماشي معاك موجود معاك بس انت مش اخد بالك منه عشان كده اطلب رؤيته اطلب انك تشوفه اطلب ان عينيك تنفتح عليه تقول لي عايز كلام عملي هقول لك الكلام العملي هقوله لك المره الجايه ازاي المسيح فتح عينين الاتنين دول عرفوه ازاي لا مش لما ناولهم قبل ما يناولهم كان في حاجه مهمه جدا عمل ايه اقروا كده فتح ذهنهم المقفل ده ليفهموا الكتب فهمهم كلامه ما هو دي أهمية دراسة كلمة ربنا درس الكتاب ده مش فانتازية مش تسلية مش حاجة جانبية كوني أفهم كلمة ربنا أول خطوة وأساس كل الخطوات اللي بعد كده عشان أقدر أشوف ربنا لما فهموا الكلام المكتوب قدروا يعرفوا المسيح دي أول خطوة والخطوة الثانية لما كسر الخبز واداهم انفتحت ايه؟ عيونهم يعني ايه كسر الخبز واداهم؟ اتحدوا بيه سر التناول وده اللي هنتكلم عنه باستفاضة المرة الجاية ازاي فعلا اشوف المسيح يبقى الاحباط هو نتيجة عدم رؤية المسيح حطيت الحاجات كلها اللي محبطة بيني وبين المسيح عشان اتخلص من كده احط المسيح بيني وبين كل حاجة وعشان ابقى شايف المسيح ثم شايف كل حاجة بعد كده من خلال المسيح ازاي ده اللي هنتكلم عليه المرة الجاية من خلال الكتب او دراستنا للكتاب المقدس قال لهم مرة قبل كده تضلون اذ لا تعرفون الكتب فتشوا الكتب فتشوا يعني مش بس اقروا فتشوا يعني ايه دوروا باجتهاد لان فيها حياة أبدية ليكم ومن خلال اتحادنا بالمسيح سر الجسد المكسور إصحاح 24 من عدد 25 فقال لهما أيها الغبيان والبطيء القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الانبياء اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده ثم ابتدا من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهما الامور المختصه به في جميع الكتب رد على الحزن والياس اللي كان مستولي على التلميذين وهم في طريقهم الى عمواس لما قالوا المسيح كنا نرجو ان المسيح ده هو المزمع ان يفدي اسرائيل ولكن وكلمة لكن دي حولت او هدت كل الرجاء اللي كان عندهم وحولته الى يأس واحباط وحزن شديد جدا ابتدى المسيح من النقطة دهيت يكلمهم ويتحاور معاهم فبيقول لهم ايها الغبيان والبطيئه القلوب في الايمان المشكله مش بس في الذهن المقفول لكن ايضا في القلب المقفول الغباء ده علامه عدم الفهم او عدم الوعي او عدم الاستناره لكن المسيح اتكلم عن العقل وعن القلب ان القلب بطيء في التحرك ايضا في مشاعره نحو التصديق ونحو الايمان والعقل والقلب الاتنين مرتبطين بعضهم ببعض اذا كان ذهن الانسان مستنير هنبص نلاقي ان مشاعره ايضا مستنيره وتتحرك ناحيه الايمان والتصديق بسرعه وايضا اذا كانت مشاعر الانسان ملتهبه ومشتعله بالروح هنبص نلاقيه ايضا بيفهم بسرعه ويعي ويتقبل ويبقى عنده من الوعي الروحي بما فيه الكفاية فالعقل بيسند القلب والقلب بيسند العقل لكن هم وصلوا في درجة الإحباط واليأس الشديد والحزن الشديد جدا ان كل من قلبهم وعقلهم توقف عن العمل الصدمة كانت شديدة جدا بحيث انها وقفت العقل على انه يشتغل ويفكر ويتذكر ما قيل له وما كتب في هذا المجال وايضا القلب مشاعره اتجمدت وبقى يعني يا دوبك اهم عايشين عشان كده قال لهم البطيئة القلوب القلب ما زال ينبض بالحياة ولكن ينبض بايه ببطء لما الواحد يحبط في الحياة تيجي تسأله انت عامل ايه يقول لك التعبير ده اهو عايش يعني عايش بالايه بالزق بالعافية في لسه نبض لكن مفيش حيوية فالمسيح كلمهم بهذا الوصف وابتدى يشرح لهم البطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء يعني اللي حصل ده ما هوش حاجة غريبة ولا حاجة جديدة اللي حصل ده كل الأنبياء تكلموا عنه قبل كده لكن ما كانش فيه عقل يقدر يعيه ولا قلب يقدر يستحمله فهنا نبص نلاقي المسيح بقى ابتدى ياخد وظيفته الأساسية اللي كان ظاهر بيها من أول خدمته وظيفته كمعلم. إن هو يقوم بوظيفة التعليم والتأديب والتهذيب. فابتدى يتعامل مع فكر التلاميذ ومع مشاعر التلاميذ ووجدانهم كمعلم. عايز يعلمهم ازاي يفكروا عايز يعلمهم ايضا ازاي يشعروا ازاي مشاعرهم تتحرك وازاي مشاعرهم تنمو وده اعظم معلم هو اللي يعمل كده المعلم مش بس هو اللي بيربي العقل او الذهن او بيحشر المعلومه جوه مخ الانسان مش هو ده المعلم لكن المعلم هو كمان اللي يعلم الانسان المشاعر ازاي ينفعل وازاي يحب وازاي يتفاعل وازاي يتلقى الفعل ورد الفعل ازاي يكون فهنا المسيح فعلا معلم بالحقيقه مش بس انه بيقول المعلومه ويفهمها لكن الاجمل من كده ان الانسان يعرف المعلومه ويفهمها ويعيشها وينفعل بيها ده ألطف شيء في تعليم المسيح. فابتدى المسيح يتعامل مع أفكار التلاميذ ومع مشاعرهم وكأنه بيرد ليهم نفسهم مرة تانية بيعيد تكوين النفس مرة أخرى النفس اللي انهارت وخارت وبقت ما هو النفس دي عبارة عن إيه؟ جسد الانسان معروف ان هو العضلات والاجهزه والجزء المرئي من الانسان لكن النفس النفس دي هي ايه العقل الفكر المشاعر دي النفس والروح هي النفخه اللي موجوده من الله فابتدى المسيح يرد نفسهم يرد لهم عقلهم ويرد لهم مشاعرهم ويعيد فيهم الحياة بمفهومها وبمعناها مرة تانية هي دي قوة القيامة ان النفس ترد للحياة مرة اخرى وابتدى معاهم واحدة واحدة يفهمهم يقول لهم اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا اما كان ينبغي ينبغي يعني ده الصليب والآلام والموت دول ضرورة إيه؟ حتمية، ده لازم منها. أنتوا إزاي ما فهمتوش دي؟ ده كل الأنبياء تنبأوا أشعية وأرمية وداوود وحسقيال وزكريا تنبأوا عن آلام المسيح بصورة واضحة والمسيح نفسه كان بيقول للتلاميذ وبيحدثهم عن ضرورة الألم ابن الإنسان يسلم لأيدي الأ- الأمم ويصلبونه فبيقول لهم إن الألم والموت والصلب اللي حصل ده ما كانش حاجة مفاجأة